بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين هنا المدرسة الربانية هذه سبيلي كتلة قلوب تحكمها قيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله وكثيرا ما كررت وقلت إن سؤالي كيف حال قلبك مع الله مش جزء من المحاضرة بنقوله أو هو لزمة على لساني زي اللزمات اللي على لسنة بعض المشايخ لا ده أنا لما أقول لك كيف حال قلبك مع الله أقصدها بالحرف وقلت أتمنى إن في يوم من الأيام ألاقي واحد يقف ويقدر يجاوب على السؤال ده يا عبد الله انك تقف وما تستحيش انك تقول انا حال قلبي مع ربنا كذا لان الاشكال فيه الاشكال فيه انك ما انتش عارف حال قلبك ايه هو ده الاشكال لذلك هذه الحلقه العاشره في القومه لله سبحانه وتعالى دوره الاستعداد لرمضان اسمها حال القلب حال قلبك مع الله أنا عايز أسأل دلوقتي شوية أسئلة برضو مش للعرض فقط مش خد فكرة لا أنا أريد إجابة عليها عايز أسمع إجابة السؤال الأول هل قلبك راض عن الله وبالله هل قلبك راض بالله سؤال هل قلبك يرطب بذكر الله ويوجل عند ذكر الله ويطمئن بذكر الله سؤال هل قلبك ممتلئ بحب الله فلا يحب احدا سواه قلبك مليان مكتفي بالله حبيبا ولا بتحب وتحب وتحب ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله هل قلبك ممتلئ خوفا من الله فلا تخشى سواه هل قلبك ممتلئ رجاء في الله فلا ترجو احدا ولا ترجو شيئا سواه سؤال هل قلبك مخبت منيب خاشع متبتل هل قلبك مقبل قابل لين جاوبت على كم سؤال من دول هل قلبك تائب ام مصر هل قلبك قانت ام متكبر معجب مغرور هل قلبك يحب طاعة الله قد زينت فيه وله الطاعة مستبشر بها يأنس بها هل قلبك يستشعر الأنس بالله أثناء الخلوة أم أنك تفر من الخلوة وتأنس بالخلق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا هل ذاق قلبك طعم الإيمان ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان هل ذقت حلاوة الإيمان ذاق قلبك طعم الإيمان سؤال متى كانت آخر مرة في حياتك أحس قلبك بالشوق لرؤية وجه الله الكريم فارتجف خاليا ففاضت عيناك شوقا إلى الله حسيت الإحساس ده إمتى وحصل لك ولا ما حصلش أبدا سؤال هل قلبك متعلق بالآخرة بالجنة وما فيها ورؤية الرسول في الجنة ورؤية وجه الله في الجنة والتنعم بحور الجنة أم وسخ قلبك هم الدنيا الطاغي وشهواتها أي القلبين قلبك عايز عايز أسألك أسئلة واقعية شوية هل في قلبك حب يشغلك عن الله يعني في ناس كده بيحب شغله قوي ومتفاني في شغله وشغله ده شغله شغله اللي هو اكل العيش يعني شغله عن ربنا ولا حب واحده ولا حب حاجه من املاكك شقتك ولا بيتك ولا عربيتك ولا ايه اللي شغ... في حب في قلبك شغلك عن الله سؤال هل قلبك تواب منيب أواب ولا قلبك مصر مصر سؤال الأسئلة كترت كده عايز أخف شوية هل تجد في قلبك حب الدنيا والشغف بها والسرور بإقبالها والغفلة عن الآخرة وطاعتها أيها الإخوة هذه بعض أسئلة الأسئلة لسه كتير صراحة بس أنا مش عايز أطول آه، أكتر من كده اللي فيها آه، اللي احنا قلناه كفاية إشارة للباقي تقدر تجاوبني دلوقتي كيف حال قلبك مع الله بعد ما عرفته أد- ادي نوع من نوعيه الاسئله قلبك بقى اخباره ايه معلش انا قلت في مره ان امه لو ان الامه كلها زيك انت نموذج لامه الاسلام امه الاسلام كلها شكلك كده بطاعاتك ومعاصيك أتظن أن هذه أمة تنصر تستحق النصر والتمكين نفس الشيء انا بقول لك اهو قلب حاله بعد اللي انا وصفته لك ده الاسئله اللي سالتها لك ده حال قلب يقوم يبقى المطلب الاول النهارده اني اطهر قلبي طهاره القلب توبه القلب اصلاح القلب احياء القلب لازم لازم تبقى دي البدايه انك تتوب من معاصي القلوب معاصي القلوب ايه معاصي القلوب كتير جدا زي ايه كده زي الكفر والشك والشرك والنفاق وليه الحمد لله دي بعيد عنا طيب زي هل تكره شيئا مما قضى الله عليك هل تتمنى زوال النعمة عن أحد هل حبك وبغضك لله أم لهواك من معاصي القلوب الغرور والعجب والرياء من معاصي القلوب الأنانية وحب الذات من معاصي القلوب الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله من معاصي القلوب احتقار الذنوب والتسويف بالإنابة من معاصي القلوب قلة الاكتراث بتراكم الأوزار والإصرار على المعاصي من معاصي القلوب التيه والخيلاء والكبر والإعجاب بالنفس ورؤية النفس من معاصي القلوب التفاخر حب الزينة والمباهاة التعزز التكبر الزهو الأنفة من المسكنة من معاصي القلوب النكس والخيانة والغدر الحسد والغل والحقد الشماتة والعداوة والبغضاء سوء الظن والتجسس إضمار السوء والتربص بالدوائر من معاصي القلوب مساعدة الهوى ومخالفة الحق الرضا بالهوى والحب والبغض بالهوى الجفاء والقطيعة والقسوة وقلة الرحمة من معاصي القلوب الأماني والحرص والطمع والطيرة من معاصي القلوب الطغيان بالمال والفرح بإقبال الدنيا استقلال الرزق واحتقار النعم من معاصي القلوب استبطاء الله في القطيعة اسمه الصبر عن الله ان بقاله بقول له بقالك قد ايه ما ختمتش القران يقول لي بقالي يجي شهرين ثلاثه اقول له يا صبرك عن الله يا اخي يا صبرك عن الله شهرين ما ختمتش فما بالك اللي يقول لي بقى انا من رمضان اللي فات ما ختمتش من معاصي القلوب الغفلة عن الله والاحتقار بمصائب الدين واستعظام الدنيا والحزن على ما فات منها والأسف على فوات أهوائها والمسرة بموافقة شهواتها المردية من معاصي القلوب الاستهانة بعلم الله بمساوئها قال لك من أكبر معاصي القلوب علمك بخبث قلبك مع علمك باطلاع الله على ذلك وصبرك على ذلك انك عارف ان جوه في قلبك هنا بتحب حاجه ربنا بيكرهها او حاجه ربنا حرمها انت عارف موجوده وعارف ان ربنا شايفها وساكت ما طهرتهاش من معاصي القلوب قله الحياء من اطلاع الله عليها دي بعض معاصي القلوب ومعاصي القلوب ما أكثرها لذلك أيها الإخوة يقول إذا أردنا قومة حقيقية للقلب فمحتاجين يعني بعيدا عن هذه التفاصيل توبة نصوح اللي هي التوبة العامة الشاملة الخالصة الصادقة يا رب أنا تبت إليك من كل معاصي القلوب مين ناوي يتوب معانا النهاردة حد لا ما تكذبش على ربنا اصبر اصبر هي مش لعبة لا ده الكلام محتاج انك تدقق محتاج اديك لحظة خليك معايا لحظة لحظة كده ميل راسك بص على قلبك ركز ركز ما تسرحش بص على قلبك كده وركز واستشعر ان ربنا مطلع عليك وشايف دماغك دلوقتي بتفكر في ايه وشايف قلبك شو- في ايه وبعد ما تسكت لحظة وانا كمان هسكت نعلن التوبة تبنا إلى الله تبت إلى الله تبت إلى الله تبت إلى الله أيها الإخوة التفلت من الدين تفلت قلوب يعني لما تلاقي نفسك كنت كويس وأحوالك ماشية فجأة الدنيا قلبت معاك ايه اللي جرى ايه اللي حصل ليه كده فجأة لقيت نفسك بتضيع منك بعض الصلوات لقيت نفسك بقيت تسرح في الصلاة أكتر لقيت نفسك بقيت تعصي ربنا في معاصي بتقع فيها ايه اللي جرى علامات التح... التفلت القلبي استحلال المحرمات تحسين المستقبحات تقبيح المستحسنات الاستهانة بالعظائم تعظيم الهموم وتهويل الرغبات اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم احيي قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم نور قلوبنا آه. لما قلبك يضلم لما قلبك يتفلت هتلاقي نفسك بتحب حاجات وحشة ما تتحبش العلماء يقولوا ايه في التحسين والتقبيح العقلي العلماء يقولوا ايه ان المعاصي في الاصل قبيحه وجاء الشرع يحرمها لانها قبيحه فلما حرمها كساها قبحا الى قبح مش بقت قبيحه بس بقت ايه قبيحتين يعني ايه سيدنا ابو بكر الصديق يقول ايه لم اشرب الخمر في جاهليه ولا في اسلام رغم ان العرب كانوا في شرب الخمر ديت يعني كانت دليل كانوا بيفتخروا بيها كانت عندهم دليل على الكرم اللي يشرب خمره كتير ويجيب خمر كتير ويسقي الناس خمره كتير ده راجل ايه آه، بيفتخر بهذا عند العرب سيدنا ابو بكر ما شربهاش سيدنا صفوان بن المعطل يقول والله ما مسست كتف امرأة لا تحل لي لا في جاهلية ولا في إسلام ما كانش الزنا حرام عندهم في الجاهلية ومع ذلك هو دي أصحاب الفطر السليمة هند لما الرسول بيبيعها ولا يزنين قالت له ايه أو تزني الحرة في واحدة محترمة تزني مش دين فطرة فلذلك الإنسان بقى اللي على دين وبيعصي ما أقبحك قبح قبح شديد من علامات التفلت القلبي تعظيم الهموم ادعي لي يا شيخ انا في كرب شديد ايه كرب شديد تعظيم الهموم وتهويل المشاغل اصلا مشغول جدا جدا جدا عندي مشاغل ت- ت- يعني آه، لو لو اليوم 40 ساعه ما تكفيش ايه ان شاء الله مشاغلك دي بقى يعني عايز افهم ايه الموضوع من علامات التفلت القلبي تضييع الاصول والمبالغه في الفروع من علامات التفلت القلبي تامل عيوب الاخرين تامل العيب معيب من علامات التفلت القلبي المسارعه مع الهوى هيجي معانا كلام عن الحته دي مهم قوي ان واحد من الناس ايه اللي انت عملته ده يقول لك طرقت في دماغي عملتها انا غلطان هو كل حاجه تطق في دماغك تعملها كل حاجه تيجي على بالك تعملها في غلطات لا تغتفر اسمها غلطه العمر تفضل معلمه في وشك طول حياتك من علامات التفلت القلبي سفول الهمة شد حيلك قم مش قادر ده أقصى حاجة أقدر عليها سفول الهمة أيها الإخوة قيام القلب عايزين قلبك هو اللي يقوم العلماء لما يتكلموا عن النية النية يقولوا ايه هي النية زي ما بقول كده لو انا قدامي الكوباية ديك اهي وعمال اقول نويت اشرب نويت ان اشرب انا بنوي نية صادقة خالصة ان انا اشرب يبقى انا كده شربت ما شربتش ابدا غير ما ارفع الكوبايه واشرب فعلا يبقى النية مش مجرد كلام ده يقولوا ايه انبعاث القلب الى جهة المطلوب التماسا له يبقى عشان ابقى نويت صح احنا بنقول احيانا السلفيين بيبالغوا في جوانب عجيبة شوية بنقول ايه ان علاج الغلو بغلو هم لقوا الناس بيقولوا بتوع البدع نويت اصلي العشاء اربع ركعات فرضا علي الله العلي العظيم حاضر الوقت مؤتم بالامام مستقبل القبله ثمان كلمات كده بيقول فالتلفظ بالنيه بدعه صحيح لان النبي صلي عليه صلى الله عليه ما تصلي عليه صلي على النبي سمعني الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يعلم الصحابه الصلاه ما قالوش اقف قول نويته قال له ردوا عليا ما حصلش ما قالش كده قال له اذا قمت الى الصلاه فكبر لكن النيه متفق العلماء انها شرط شرط صحه العمل الشرط اللي هو ايه لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم يعني لو ان ما نويتش يبقى ما صليتش انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ففضلنا نقول النية التلفظ بالنية بدعة التلفظ بالنية بدعة التلفظ بالنية بدعة لحد ما بقى الأستاذ والأستاذ والباشا بيصلي من غير نية الله أكبر أنت بتعمل إيه؟ بصلي بتصلي إيه؟ آه بصلي إيه؟ بصلي أنا بصلي كويس بصلي هو مش عارف هو بيصلي إيه هو ده الغلط لازم استحضار النية ان انا ارفع ايدي كده واستحضر قلبي ده يعمل ايه ينبعث يقوم يتحرك يروح ناحية ربنا يقول قلبي يقول النية محلها القلب تلفظ بالنية بدعة لازم قلبي ينطق يقول نويت أصلي لله العصر الظهر المغرب العشاء لازم كده لازم قلبي يقول لا ده مش كده بس العلماء بيشترطوا استصحاب النية إلى آخر العمل ايه يا شيخ عبد الستير اسمها ايه الاستصحاب يعني ايه يعني وانا بصلي انا وانت اصلي الظهر انا وانت اصلي المغرب فقلبي مش هنطق بلساني لازم طول الصلاه ابقى في دماغي ان انا بصلي المغرب لو جيت اثناء الصلاه وقلت هي دي المغرب ولا ال- ولا العصر اه اه لا العشاء العشاء يا رب تبطل الصلاه لازم استصحاب النية من أول الصلاة لآخرها فهي دي قضية انبعاث القلب اليقظة انزعاج القلب أنا عايزك في آخر الحلقة دي أقول لك حاجة مهمة عايزك تحط إيدك على صدرك كده على الجنب الشمال كده ليك قلب قلبك حي بينبض قول الله الله قلبك حصل له ايه اذا ذكر الله وجلت قلوبهم سل الله ان يهبك قلبا ان كان لا قلب لك حبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين هنا المدرسة الربانية هذه سبيلي كتلة قلوب تحكمها قيم